من سفر التثنية لموسى النبي إصحاح 8 بيقول احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وحقوقه هذه التي أنا أوصيك بها لئلا تأكل وتشبع وتبني بيوتا حسنة جميلة وتسكنها ويكثر لك الغنم والبقر ويكثر لك الذهب والفضة وتكثر كل مقتنياتك فتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت عبوديتك الذي أجابك هذا القصر العظيم المخوف حيث الحيات والعقارب اللاذعة حيث العطش لا يوجد ماء الذي أخرج لك ينبوع ماء من صخرة صماء الذي أطعمك المن في البرية هذه ال... الذي لم يعرفه أبائك لكي يؤدبك ويجربك ثم يحسن إليك في آخرتك ولا تقل في قلبك أنني بشجاعتي وقوة يدي صنعت لي هذه الخيرات العظيمة بل تذكر الرب إلهك فهو الذي ثبتك ليجعل لك القوة مجدا للثالوث الأقدس الكلمة اللي عاوز نفكر فيها احترز من أن تنسى كل أسبوع الآن بيعدي علينا الواحد تتحرك في مشاعر حلوة ويسمع وعظات حلوة ويدي وعود جميلة ويتأثر بآلام ربنا يسوع ويستعيد عهده مع ربنا وبعدين ينسى يبرد ولما ينسى تلاقي بقى الواحد يتبهدل مشكلتنا كلنا في الحتة دي ان الواحد بينسى حاجات كتيرة قوي ربنا عاوزنا نفتكرها وهو ده اللي هيشغلنا الدقايق دي ايه اللي ربنا عاوزنا نفتكره على فكرة سفر التثنية كله سفر تذكرة يعني في أصل معناه كلمة تثنية معناها تثنية الاشتراع يعني بالبلدي تعالوا نقول تاني معناها كده يعني بعد ما حكى الحكاية تكوين خروج لويين عدد قال طب نحكي من الأول فسفر التثنية يعتبر ملخص التوراة كلها وهتلاحظوا ان جت فيه حكاية احترز من ان تنسى حوالي سبع مرات كل شوية ربنا يقول له اوعى تنسى بلاش تنسى وهنشوف ايه اللي قال له ما تنساش ايه على الاقل ربنا عاوزنا نفتكر خمس حاجات ما ننساهمش أول حاجة ربنا بيقول احترز من أن تنسى أعمال الله اوعى تنسى شغل ربنا معاك يعني قال اليهود احترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية وفضل يحكي كل حاجة عملها ربنا معاك لو الواحد فكر هيلاقي ياما دخلنا تجارب وياما اتزنقنا وياما صلينا وساعتها يمكن وعدنا ربنا نمشي كويس ونبقى بتوع ربنا وما نكسلش وبعدين ربنا استجاب وتمجد والدنيا مشيت وبعدين نسينا نسينا اللي عمله ربنا يمكن انقذنا من مشاكل كبيره يمكن استجاب صلوات كان في عقلنا صعب تستجاب انما ربنا عمل كتير فاول وصيه للادي احترز من ان تنسى اعمال الله النهارده صليب ربنا يسوع له المجد اللي احنا واقفين قصاده الصليب ده بيفرق مع واحد ما بيفرقش مع واحد ليه لان احنا بننسى بننسى يعني ايه جراحات والام واشواك وجلد وهزء وعري وبهدله واهانه كل ده انا عارفينه ومحدش فينا مش عارف قصه الصليب انما تيجي بعد كده تلاقي الخطيه حلوه وتلاقي بسهولة تدوس على ربنا وعلى حقه وعلى وصيته ايه اللي حصل نسيت نسيت ربنا نسيت اللي عمله معاك نسيت صليبه نسيت ألامه نسيت انه جه من السما مخصوص نسيت انه راح يحد يعد لك مكان احترز من ان تنسى انك اتعمدت وهي دي حاجة قليلة ان الواحد يتعمد يعني انت مختار من الله عشان تورث السماء يعني اصبحت ابن لله وشلت اسمه عليك يعني اتحط فيك روح الله يعني اصبح في ملاك بيحرسك في كل خطوه يعني اسمك اتكتب في السماء طب ايه ده كله ده نسيت الواحد بينسى ويعيش زي غيره وينسى ويرجع ربنا يقول ايه احترز من ان تنسى اوعى تنسى لو فضلت فاكر إن انك اتعمدت عمرك ما هتعيش زي الناس لو فضلت فاكر ان ربنا ابوك مش هتعيش زي الناس لو فضلت فاكر دم صليبه والامه عمرك ما هتقلد الناس احترز من ان تنسى فحسقيال 16 قصة رومانسية كده عن ربنا وعن شعبه اليهودي بيشبه الشعب اليهودي بامرأة زانية وبيحكي الحكاية على انها بنت لقيطة ملهاش اهل وبيقول انا اول مرة شفتك لقيتك غرقانة في دمك مدوسة بدمك قلت لك بدمك عيش يعني حاجة كده زي الحيوانات وبعد شوية قال مررت بك وإذا زمنك زمن الحب ابتدى قلبه يحن ويرق فيقول خدتك وحميتك ولبستك وتوجتك ودهنتك وحليتك فصلحت لمملكة وجملت جدا جدا ده شغل كتير قوي وفرق كبير قوي بين الحالة الأولى بين حقها إنها إنسانة لقيطة مدوسة بدمها إلى ملك وبعد كده يقول ايه كتاب يقول فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك ويبتدي يحكي بقى قد ايه اورشليم دي اتعجبت بروحها وعاشت في الخطيه قصه مو... يعني مزعجه محزنه والواحد يفضل يقرا القصه في حسقيال 16 عاوز يعرف اخرها اخرها ايه اخرها تستاهل بصراحه كل حاجه تحصل لها إنما آخر آية في الإصحاح ده معزية جدا يقول لها طب أنا هسامحك على كل اللي أنت عملتيه بس بشرط واحد لكي تتذكري فتخزي ولا تعودي تفتحي فاك بعد حين أغفر لك كل ما فعلت ده بعد إصحاح طويل بيحكي فيه البدع زنا أشكال وألوان وعنده قسوة قلب وخطايا بلا حدود وفي الآخر ترسى على إيه؟ يقول لها لكي تتذكري فتخذي ولا تعودي تفتحي فاك بعد حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب احترز من أن تنسى كم مرة الواحد جه ربنا يقول له رب المرة دي بس سامحني ما عدتش أعمل كده تاني انا ما استاهلش ما استاهلش ولا حاجه بس معلش المره دي بس فوته ربنا يقول حاضر مغفوره لك خطاياك وبعدين الواحد ينسى وقلبه يتأسى تاني ويرجع يخيب تاني ويعمل الخطايا كلها تاني اليهود من أكتر الناس اللي ربنا عمل معاهم كتير قوي كانت مشكلتهم الأساسية إن هم بينسوا شعب عدى وسط البحر منظر ما يتنسيش شعب عمود السحاب كان ماشي قدامه أربعين سنة ويبقى عمود نار بالليل شعب الصخر بينزل له مية والسماء بتنزل له أكل شعب ضعيف يغلب شعوب أقوى منه جدا وبعد كده يحصل إيه؟ ينسى ينسى ويعملوا عجل ذهبي ويعبدوا العجل وهذا إلهك وهذا إلهك يا إسرائيل الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ايه ده كله ده احترز من ان تنسى انتوا عارفين انه بسبب نسيان الشعب كل اللي خرجوا من مصر ما وصلوش كنعان من الجيل الكبير ما فيش غير نفرين يشوع ابن نون وكالب ابن يفت انما كل الشعب بسبب انه بينسى هلك كأن الوصية دي تخوف احترز لئلا تنسى لأنك لو نسيت ممكن تهلك لو نسيت اللي ربنا عمله معاك ممكن تتذمر زي ما شعب إسرائيل تذمر احنا النهاردة بنقرأ القصة ونقول يا قساوة قلبهم الناس دي ايه ده تحسش بقى بعد كل اللي ربنا بيعمله يرجعوا يتذمروا واحنا نفسنا نعمل كده ربنا ياما يعمل معانا خير والواحد في اي لحظة تجربة يقول له ليه يا رب كده مش معنى انا تعمل معايا كده و... ويتذمر الله انت نسيت كل اللي حصل معاك ده انت عديت على بدل الموتى موتات واولادك عدوا من على موتى وموتات وتعرضت لمشاكل ضخمة وعديت فيها كل ده نسيته ولما ربنا بس حب يقدم شوية لكي يحسن لك في آخرتك زي ما بيقول كده تعترض احترز لئلا تنسى الأسبوع ده في حاجات مؤذية يعني محزنة بسبب النسيان واحد زي يهوذا لو كان افتكر ربنا عمل معاه ايه ما كانش ضعف يهوذا لو كان افتكر يوم ما كانوا في المركب وبيغرقوا وجالهم المسيح ماشي على المية ودخل المركب والمية هديت وسجدوا كلهم وقالوا له بالحقيقة هذا ابن الله طب كان ازاي ينكره يهوذا لو كان افتكر عظات ربنا يسوع اللي كان بيسمعها كتير وكلام ربنا الحلو وتحذيراته لا تكنزوا كنوزا على الارض لا يستطيع احد ان يعبد سيدين يا الفلوس يا ربنا وهو عمال يخبي الفلوس طب ازاي انت نسيت نسيت محبة ربنا ونسيت دلع ربنا اكتر من ده كله بعد بكرة الصبح ربنا يسوع هيغسل رجلين يهوذا بنفسه بشكل مؤثر جدا كله حب كله دلع لسه حبيبي عاوزك ما تضيعش ما تسلمش نفسك للشيطان انا لسه شريك لاخر وقت يغسل له رجليه باهتمام يقول له انا اتذل بس انت ما تضيعش لحقت تنسى يهوذا تقوم تبيع سيدك ده ما فاتش عليها ساعات ما فاتش ساعات ازاي نسيت احترز من ان تنسى ساعات ربنا يبعت لنا رسائل وبعدها بحاجة بسيطة قوي نكون نسينا الرسالة أقربها بطرس في نفس ليلة الصلب يوم خميس العهد وهم قاعدين ربنا يسوع يقول واحد منكم هيسلمني بيبتدوا يتندروا مين اللي هيسلمه وبعدين هو ربنا يسوع له المجد يقول لهم كلكم هتنكروني في الساعة دي كلهم يقولوا له مش ممكن بطرس بقى اللي يتحمس وينفعل ويقول له بص لو أنكرك الجميع أنا لن أنكرك يقول له طب افتكر اللي هقوله لك قبل ان يصيح الديك ده على اليوم ده ده على الليله نفسها ده مش قبلها باسبوع ده في نفس اليوم قبل ما يصيح الديك ما هم خلاص دخلوا في الغروب هتنكرني ثلاث مرات ما فاتش ست سبع ثمان ساعات وكان نسي تيجي الجاريه تقول له انت منهم يقول له ولا اعرف ما لحقتش تفتكر ده ما فاتش ساعات احترز من ان تنسى هو لو كان افتكر كان على الاقل خد بعضه وجري بس ما كانش عمل العمله الصعبه دي احنا بننسى حاجات كتير قوي والنسيان ده للاسف بيخلينا نضيع حاجات كتيرة من حياتنا حاجات حلوة أول حاجة بننساها هو عمل الله معانا احنا ربنا عمل معانا كتير وعمل مع أولادنا كتير وأعمال الله لا تعد ولا تحصى لو الواحد فضل يفكر فيها طول حياته لا يمكن يضيع لا يمكن يضيع لا يمكن يتذمر لا يمكن ييأس ان احنا اول ما ننسى نقع في كل الضعفات دي حاجة تاني يقولها الكتاب احترز من ان تنسى وصايا ربنا يبقى اولا اعمال الله اثنين وصايا الله آية جميلة أوي سفر أشعية بتقول إيه ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر يا ريتك كنت سمعت كلامي ليتك أصغيت لوصاياي احنا بننسى يعني كلنا عارفين كلام ربنا انما كام واحد فينا بيفتكر كلمة ربنا في كل لحظة مين فيكم ما يعرفش الآية اللي بتقول من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم أو من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم وكام واحد فينا بيترعب يوم ما يقول كلمة زي كده بنعديها ونقول معلش هي غضبة غضبة دي الوصية بتقول يستاهل جهنم دي تحتاج توبة شديدة ده الواحد لازم يخاف إنما احترز من أن تنس أن تنسيت الوصية كم واحد فينا مش عارف لا تدينه لكي لا تدانه بالكيل الذي به تكيلون يكال لك وصية كلنا حافظينها انما ما فيش مانع في اي قعده الناس تتكلم نتكلم ويجيبوا سيره الناس ونجيب طب طب انت نسيت الوصيه دي ك- دي الكلمه فيها تخوف لا تدينوا لكي لا تدانوا يعني فيها دينونه على قد ما هتدين الناس على قد ما ربنا هيحاسبك يعني الادانه دينونه عليك طب دي وصيه انت نسيتها اشمعنى في الوقت ده بتروح منك ومش حاسس بخطورتها وتقع بدل المرة مرات احترز من أن تنسى وصية ربنا وربنا من السماء يتحسر ويقول ليتك أصغيت لوصاياي يا ريتك سمعت وصيتي فكان كنهر سلامك يعني كانت حياتك تمشي زي النهر الهادي اللي ما تعكروش حاجة في ناس حياتها كده هادية هادية ليه؟ عشان ماسكة في وصية ربنا ما بتنساش مشغولة بوصية ربنا قدام عينيها على طول إنما اللي بينسى وصية ربنا بيقع ولما يقع من خطية لخطية ومن دينونة لدينونة ومن ورصيده في السماء يزيد و... طب ليه كده بس؟ ليه كده؟ داود النبي ربنا عمل معاه كتير قوي وبعدين لقاه هيبعد شويه فراح بسرعة في ليلة يقول له إيه؟ يقول له بص يا داوود عاوزك تفتكر حاجة مهمة أنا أخدتك من ورا الغنم وجعلتك ملكا على شعبي اوعى تنسى اوعى تنسى ان انا واخدك من ورا الغنم لحسن لو نسيت هتضيع وبرضه نسي وشوية لقيناه ايه بيقول انا ملك كفاية حروب ويطلع يتمشى وبعدين يقول حقي كملك اتجوز براحتي طب مرات فلان طب وايه يعني مرات فلان الله والوصية ولا تزني ولا تشتهي مال قريبك و... انت عارف الكلام ده ده انت اكتر واحد رنمت مزامير وحافظ ناموس وحافظ شريعة نسي احترز من ان توص... من ان تنسى وصاياي وضاع داوود في الوقت ده وقع في زنا وقع في قتله وتمررت حياته وتمرر بيته وكل ده ليه؟ نسي. نسي الوصية ونسي العقاب ونسي الدينونة ونسي كلمة ربنا ونسي كل حاجة. احترز من أن تنسى. معلمنا يعقوب يقول علينا لما نقرا الإنجيل عاملين زي الناس اللي بتبص في المراية في رسالة يعقوب أول إصحاح. إنما يقول علينا حاجة كده تكسف بيقول ان احنا عاملين زي اللي بيبص في المراية وبعدين فإنه نظر ذاته آم، بيقول فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو احنا ساعات يحصل كده ساعات نقرا الانجيل وبعدين الواحد لو قعد مع الانجيل وقت كويس على طول يتفضح على طول الانجيل ده زي المرايه يكشف للواحد على طول عيوبه وضعفاته وخيبته وكل حاجه انما في واحد يقرا بسرعه قوي يعمل كده وينسى طب وده كلام الناس بتقف قدام المرايه ليه عشان تظبط روحها عشان لو شعره منعكس يعدله انما هي شطاره يقف قدام المرايه ويطلع برضه منعكس هو ده اللي بيحصل برضه ان الواحد بينسى ما هو لما تنسى كانك بصيت في المرايه وما استفدتش طب ما الانجيل شاور لك على الحاجه اللي هتضيعك ما تجري ما تخاف ما تخ- ما تهرب شاور لك على سكه السماء طب ما تجري فيها تمسك فيها انما تنسى طب امال قريت ليه يقول مضى ونسى خسارة خسارة مع انك قريت خدت الخطوة الأولانية صح فأرمية 35 في حكاية عجيبة شوية ربنا كان حزين على شعبه بسبب استهترهم بوصيته شعبه مستهتر فقال لأرمية هتلاقي ناس ساكنين جنب أورشليم اسمهم الركابيين الركابيين دول مش يهود بس لما لقوا سنحاريب جاي يهاجم البلاد قالوا يتحاموا في اليهود عارفين إله اليهود قوي ما بيتغلبش قال له الناس دول جيرانك دول خدهم ودخلهم مخادع الهيكل الهيكل ده زي ما تقولوا كنيسة وجنبها بقى ايه مبنى خدمات وأوض للكهنة وحاجات زي كده قال له خدهم وقعدهم العيلة دي عيلة كبيرة وحطوا قدامهم طصوص الخمر واعزمهم على خمر أرمياء الحبر جاب الركابيين وقعدهم وحط لهم طصوص الخمر كلهم قعدوا زي الألف كده محدش راضي يمد إيده أرميا يقول لهم اتفضلوا ببلاش قال لا ليه يا جماعة لا قالوا جدنا زمان جدهم زمان ده ماشي مشي مات وصانا وقال لنا لا تشربوا خمر ولا تبنوا بيوت ولا تمسكوا في الدنيا عشان تعيشوا أيامكم في سلام يعني وصايا بشرية وصايا بشرية عادية قال لا- لا تختلفوا مع حد لا تعادوا حد لا تشربوا خمرة ولا تمسكوش في الدنيا زيادة عشان يطول عمركم فاحنا متمسكين بوصية جدنا قال له خلاص يا أرمية مشيهم روح قول لليهود تعالوا شوفوا الخيبة اللي انتوا فيها الركابيين ماشيين ورا وصية جدهم عشان يعيشوا لهم يومين في الدنيا بسلام وانا مديكم وصية اللي تدخلكم حياة ابدية وانتوا مش معبرين وانتوا بتنسوا دول ما نسيوش وصية جدهم ليه ده جدهم مش مات انما لسه ماسكين في وصيته ما نسيوهاش وعشان كده انا مبارك لهم مش عشان جدهم عشان ملتزمين احترز من ان تنسوا ساعات حوالينا ناس يبكتونا مش كده في ناس حوالينا ماسكين في الوصيه اللي عندهم بايديهم واسنانهم واحنا اللي عارفين سكه السما بنتدلع وبننسى طب ليه حاجه ثالثه ربنا يقول احترز من ان تنسى احكام الله يبقى الاول اوعى تنسى اعماله اتنين اوعى تنسى وصاياه تالت حاجة اوعى تنسى احكامه احكامه يعني ايه احنا مش اول ناس نعيش في الدنيا نحن الذين قد انتهت الينا اواخر الدهور يعني فرصتنا احسن جدا من اي حد ليه ربنا بقى واضح قوي البشريه بتتعامل معاها بقى معاه بقالها الاف السنين عارفين كويس قوي ايه اللي يزعله وايه اللي يفرحه يمكن في اول التاريخ الناس تقول ايه احنا مش فاهمين ربنا قوي مش عارفين ايه اللي يرضيه وايه اللي ما يرضيهوش النهارده حد يقدر يقول كده ده احنا فاهمينه اكتر من اي حد عارفين احكامه لكن بننسى حد فيكم ما يعرفش قصه حنانيا وسفيره محدش ما يعرفهاش ازاي الناس لما مثلت التدين حبت بس تاخد منظر التدين انما قلبها في الفلوس ضاعوا طبوا ساكتين ماتوا طيب هل احنا بنخاف من الخطيه دي لو الواحد فينا فاكر حكم الله على حنانيا وسفيره هيخاف من الرياء مش ممكن يقبل على نفسه مجرد منظر التدين مش ممكن يسيب الفلوس تخليه يخون ربنا ابدا ولا يخسر حد لانه شاف نتائجها انما اللي ينسى احكام ربنا يحب الفلوس ويخم ويغش ويتمثل انه متدين برضه ومفيش مانع يخسر اخوه وابوه على الفلوس انما يجي الكنيسه يصلي هي نفس خطيه حنانيا وسفير ده من رحمه ربنا ده انا مره قلت لو ربنا حاسبنا على نظام حنانيا وسفيره الكنيسه هتخلص مش هنخلص خرجات لانه يا مرياء ويا ما حب مال ويا ما والناس برضه بتيجي بتصلي وقلبها جامد والكتاب بيقول احترز من ان تنسى احكام الله اوعى تنسى احكامه كونه مطول باله ده مش معناه انه راضي على اللي بيحصل مين فينا ما يعرفش سدوم وعموره اللي استباحوا الزنا والخطيه في الاخر هلكوا آية جميلة من الآيات اللي بنقولها كتير في مزمور من مزامير النوم إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني يعني إيه على قولة احترز من أن تنسى أحكام الله اللي حاطط قدام عينه السماء ما ينساش أبدا وصية ربنا وما ينساش حكم ربنا في ناس عايشة الدينونة قصاد عينيها على طول لحظة لقائها مع ربنا هي اللي شغلها كل لحظة في آية تقول استعد للقاء إلهك ففي ناس المفهوم ده شغلها صبح وليل من محرص الصبح إلى الليل أنتظر الرب يمكن يجي دلوقتي يمكن يجي بعد ساعة يمكن يجي بالليل طيب اللي مشغول بأحكام ربنا ده هيضيع مش ممكن يضيع فالمزمور بيقول ان نسيتك يا اورشليم تنسى يمين يعني ايه يعني لو نسيت السماء نسيت الابديه نسيت الجزاء اللي انا عايش عشانه ولا حاجه ليها قيمه بعد كده يميني اللي هي رمز القوه تنسى يميني يعني راحت قوتي كانه عاوز يقول قوتي اللي انا مش ناسي السماء يبقى احترز من ان تنسى السماء اللي بتتحضر لك احترز من أن تنسى الدينونة اللي لازم هتعدي عليها احترز من أن تنسى اليوم الأخير اللي لازم هنحضره هنحضره احترز من أن تنسى أحكام الله لأن ربنا ليس عنده محاباة أهو يهوذا كان من التلاميذ وهلك ربنا ما عندوش محاباة وأولون يكونون أخيرين ها وأخيرين هيبقوا أولين طيب كل ده لو الواحد نسيه بينام في الخط احترز من ان تنسى احكام الله ده في آية صغيرة في إنجيل لوقا 17 تقول إيه ثلاث كلمات اذكروا امرأة لوط الآية دي بالذات للستات عشان كده اذكروا امرأة لوط ده ما يلغيش إنها لينا برضه ثلاث كلمات طب إيه يعني هنفتكر إيه في جمالها يعني الست دي؟ لا هنفتكر انها ضاعت هنفتكر انها ضاعت انها شافت الملائكة بعينيها ان الملائكة شدوها من ايديها ان ابونا ابراهيم كان بيشفع فيها انها كانت مرات لوط البار وهلكت حاجة تخوف اذكروا امرأة لوط حاجة تخوف ليه هلكت قلبها في الدنيا بقى الملائكة بيجروها جر وهي عمالة تبص ورا وقالوا لها ما تبصيش في ورق من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء اللي فات مات الدنيا ما تستاهلش الواحد عينيه عينيه فيها فلوس ايه وذهب ايه كله اتحرق انما هي قلبها في الحاجات لا حاسه بملائكه ولا حاسه بربنا اللي مستنيهم في الجبل ولا متمتعه بقرابه ابونا ابراهيم مرات لوط البار الكتاب قال عليه بار انما ضاعت احترس من ان تنسى دي حاجة لما الواحد يفتكرها يخاف لأنه أحكام ربنا حق وعادلة وليس عنده محاباة حاجة كمان الواحد يفتكرها احترز من أن تنسى خطاياك احنا قلنا ايه احترز من أن تنسى أعمال الله وصايا الله أحكام الله حاجة علينا بقى شوية خطاياك برضه الواحد فينا يمشي وينسى يعني ايه يعني الك- الكتاب مرة يقول في بطرس الثانية لأن الذي ليس عنده محبة هو أعمى قصير النظر قد نسى تطهير خطاياه السالفة في واحد ينسى البلاوي اللي عملها وبعدين يدخل بقى في الخدمة أو يدخل في عشرة ربنا ويقف يحكي اختبارات مثلا بيقول أنا ب- شفت وعرفت وبقول ولازم و... لازم إيه شفت إيه وعرفت إيه أنت نسيت امبارح كنت إيه أنت امبارح آه، كنت مكسوف ترفع عينيك زي العشار أنت كنت بتقول بس ربنا يحطني على باب السماء اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطاة بس يخلوني على العتبة في السماء دلوقتي بقيت بتتكلم في مناصب ومراكز ايه اللي حصل الواحد ممكن ينسى ضعفاته انت امبارح آه، كنت مكسوف ترفع عينيك زي العشار انت كنت بتقول بس ربنا يحطني على باب السماء اخترت لنفسي ان اطرح على باب بيت الله من ان اسكن في مظل الخطاة بس يخلوني على العتبة في السماء دلوقتي بقيت بتتكلم في مناصب ومراكز ايه اللي حصل الواحد ممكن ينسى ضعفاته ينسى اديكم مثل مشهور شاول الملك لما ربنا اختاره كان انسان ساذج بسيط فلاح قعد ثلاث ايام يدور على بهيمه ضايعه منهم ثلاث ايام وبعدين قال للغلام بتاعه ابويا هينسى البهيمه وينشغل بيا يعني ابوه ما كان ناسيه ومشغول بالبهيمه وبعدين قال له بعد ثلاث ايام غالبا ابويا هيفتكرني فدلوقتي هيقلق عليا اكتر من البهيمه ادي قيمته يعني كان حاسس ان قيمته لا تزيد عن بهيمه من بهايم ابوه فالصبي يقول له ايه تعالى بيقولوا الرأي في الحتة دي تعالى نروح نسأل صمويل النبي كانوا يسموه الرأي قال له يا ابني معيش حاجة اديها للنبي قال له معايا نكلة حاجة كده يعني عملة بسيطة قوي قال له نديها له وخلاص فقال له طيب وبقى يمشي ورا الغلام بتاعه شاب بسيط ساذج طيب متواضع غلبان فراح لصمويل يقول له البهيمة ضاعت قال له يا ابني ما نكش يعني انسى البهيمة رجعت وبعدين لمن شهي اسرائيل قال له ده انت مش دريان باللي متحوش لك لانه الليله دي هيقول له انت هتبقى ملك اسرائيل اللي مشغول ببهيمه ده يبقى ملك الدنيا كلها قال له لمن شهي اسرائيل كله وابتدى يوصيه ويوعيه وبقى شاول بيسمع زي التلميذ النجيب وكان متواضع جدا جم يرسموه ملك خاف لقى الدنيا بقى هلم الافات هيحتفلوا بيه راح اختبأ بين الامتعه استخبى وبقوا بيدوروا عليه الموكب جاهز والملك غايب ليه اصله خايف مكسوف مش قد الحكايه جابوه بالعافيه وزفوه ملك وتوجوه ملك وقعدوه وهو زي التايه مش عارف ايه الحكايه ساعتها ناس اتريقت عليه يقول بني بليعال سخروا منه وقال هو ده الملك فكان كأصم برافو يا بختك لما يسمع الملك إهانة ويفضل كأصم دي فضيلة فضيلة طبعا انه ي- يحوش غضبه هو ملك دلوقتي انما هو باتضاع سمع شتمته وقال بصراحة نستاهل يعني هو انا ايه وتدور الايام وشاول يكبر ويبقى ملك ويتقلب حاجة تاني خالص نسي نسي هو ابتدى ازاي ونسي ان هو كان كأصم ونسي ان هم جابوه من وسط الامتعة ونسي ان هو كان كل مشغوليته بهيمة من البهايم وبقى يجي يقول ايه هو صمويل ده يطلع ايه انا زي زي صمويل انا اقدم الذبيحة يقولوا له ما ينفعش ده التاني نبي وكاهن انت مش كده ابدا وقدم الذبيحة وتخطى الكهنوت وفي مرة تاني يبقى صمويل محرج عليه انه يحوش اي حاجة من ممتلكات الأعداء وهو قلبه يتأسى ويقول لا سيبكم من كلام صمويل وربنا اسمعوا كلامي لا يتحدى ربنا ايه اللي جراله نسي المشكلة كلها انه نسي كيف بدأ نسي ده لو كان فضل فاكر انه صغير وانه ضعيف وانه غلبان وانه ستر ربنا عليه ما كانش جرى له اللي جرى له النهارده احنا عارفين ان شاول انتهى نهايتيا وهلك هلك لانه نسي كيف بدأ في سفر الرؤيا واحد من الأساقفة اللي ربنا يسوع بيكلمهم بيقول له بص أنا عارف أعمالك وتعبك ومحبتك وصبرك بس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى شوفوا بقى الكلمة اللي جاية فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى هو نسي إيه؟ نسي إمتى وقع ونسي وقع في إيه؟ فبرد وطفى ما عادش بيحب ربنا زي الاول ايام خدته ولسه في الخدمه وبيروح ويجي انما مش زي الاول خالص قال له انت نسيت وقعت في ايه ووقعت امتى عشان تستعيد محبتك الاولى اذكر من اين سقطت وتب لا تنسى لا تنسى الايام الاولى كل واحد فينا في حياته التعبير ده في أحد المزامير داود يقول تذكرت الأيام الأولى ولهجت في كل أعمالك لازم في يوم في لحظة كنت بتحب ربنا أكتر من كده وكنت مستعد ترضي ربنا أكتر من كده وكنت بتكره الشر أكتر من كده طب إيه رأيك تفتكر بقى الكلام ده ليه تنسى احترز من أن تنسى ضعفاتك واحد تاني من الأساقفة بتوع الملائكة السبع بيقول له أنا مزمع أن أتقيأك ساتر يا رب يا رب ده أنت طيب أوي عن الكلام ده قال له أنا غلبت فيك أنت لا بارد ولا حار أنت فاكر أنا هرجعك ليه؟ لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء أنت أصلك نسيت نسيت ايه لست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان انا عاوزك تفتكر دي تفتكر انك فقير تفتكر انك خاطئ تفتكر انك ضعيف ساعة ما تجيلي ضعيف اقويك تجيلي خاطئ ابررك تجيلي اعمى افتحك تجيلي بائس اغنيك انما هتيجي غني مش محتاج حاجة هتطلع زي ما دخلت احترز من أن تنسى خطاياك داود النبي يقول بقى كلمة جميلة يقول خطيتي أمامي في كل حين مرضاش ينساها أبدا عشان كده تلاحظوا في المزمور الخمسين كان بيقول إيه روحك القدوس لا تنزعه مني لأنه شاف بعينيه الروح القدس لما خرج من شاول ودخل فيه روح شر كان مجنون ازاي فكان مرعوب من دي فكان كل يوم يقول له يا رب روحك ما يسيبنيش مهما غلطت سامحني بس ما تطلعش من حياتي اوعى تفارقني نعمتك مهما عملت انا خاطي وضعيف وافضل لاخر العمر اقول كده احترز من ان ان تنسى ضعفاتك ربنا يسوع كان ساعات يقول لشعب اسرائيل بيكلمهم ساعات بلغه المفرد لان ربنا بيبص على الشعب كله كانه جسد واحد فيقول له اذكر يا اسرائيل انك كنت عبدا ليه اصل جاله وقت شعب اسرائيل بقى شعب جديد قوي مملكه داود الملك سليمان الملك قال له مش عاوزك تنسى انك كنت عبد مذلول في مصر واخرجتك بذراع رفيعه ويد عزيزه اوعى تنسى انك كنت عبد وقال له لما يجي لك حد من الغرب يتحامى فيك اذكر انك كنت غريبا في ارض مصر عشان تحن عليه احترز من ان تنسى انك ضعيف صدقوني الواحد لما بيفتكر ضعفاته بيحن على الناس كلها انما لما ينسى خطاياه يقول وده ازاي يعمل كده ازاي يعمل كده تنسيت انت بتعمل ايه انما لو فاكر كويس ضعفاتك مهما الناس عملت هتحن عليه انبا موسى الاسود بقى اب البريه كاهن البركه اللي كل الناس بترجع له في الصحراء وجايبين راهب كده صغير غلط هيحاكموه فراحوا استدعوا اب البريه جه أب الرهبان كلهم عند موسى الأسود شايل ال- الشيلة اللي ورا ظهره القفة دي وفاتح فيها خرمة وعمالة تنزل رملة قالوا له ايه بونا اللي انت عامله في روحك ده قال لهم خطاياي بتدلدق من ورا ظهري عشان جاي احاكم اخويا اصل انا نسيت خطاياي حاططها ورا ظهري فعيني بس على خطايا اخويا فمن اجل اتضاع انبا موسى سامحوا الراجل الطيب ال- الراهب المبتدئ كلمة حسقيال 16 دي توجع القلب تخوف لكي تتذكري يا نفسي فتخزي ولا تعودي تفتحي فاك بعد حين أغفر لك كل ما فعلت كلمة حلوة أوي يعني الواحد لو افتكر قد إيه ربنا سامحه هيخجل ومش هيفتح بقه أبدا لا هيتذمر أبدا ولا هيدين إنسان أبدا ولا حتى هيست- يطلب من ربنا حاجات كتير ده هو هيكون مش عارف يشكر ربنا ازاي انما لما ينسى خطاياه ايه يا رب انت مش واخد بالك مني ولا ايه ده انا بخدمك ده انا كويس ده انا بصلي ده انا لست مثل هؤلاء الناس ولا مثل هذا العشار حاجة أخيرة الواحد لازم يفتكرها احترز من أن تنسى وعود الله نقول تاني احترز من أن تنسى أعمال الله احترز من أن تنسى وصايا الله احترز من أن تنسى أحكام الله احترز من أن تنسى خطاياك وضعفاتك أخيرا احترز من أن تنسى وعود الله حتة معزية أوي وعود الله هي ثروة المسيح على الأرض هي رأس ماله لما ربنا يسوع يقول لك حتى شعور رؤوسكم محصاة دي ثروة لما يقول نقشتكم على كفي دي حاجة كبيرة قوي لما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير لما يقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء لما يقول الكتاب استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لما يقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر لما يقول لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك لما يقول الكلام ده راح يشم نفسه انما لو نسي الكلام ده رعب ويخاف ويصغر قدام الدنيا يصغر لما أليشع حصروه الجماعة الأمميين جاله تلميذه مرعوب قال له احنا هنهلك فقال له افتح يا رب عيني الغلام ليرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا ده وعد في رسالة يوحنا يقول الذي فيكم أعظم من الذي في العالم ده وعد ثقوا أنا قد غلبت العالم ده وعد الوعود دي كلها لما الواحد بينساها بيضعف بيخاف بيقلق بيضطرب دايما اتصور ان الوعود دي زي شعر شمشون طول ما كان شعر شمشون طويل كان ايه محدش يقدر عليه محدش يقدر عليه صدقوني حتى في ضعفاته كان بيغلط انما طول ما كان في شعر كان شديد يعني يبقى الواحد فينا ضعيف وخاطئ انما يمسك في وعود ربنا ربنا لا يخزيه ابدا لان يقول الكتاب الرجاء لا يخزى المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع الى الابد الرب حول شعبه لغايه ما ايه الصول شعره فبقى لا مؤاخذه زي الطور بعد كده حطوه في ساقيه يجر الساقيه زي الطور وضيعوا عينيه كأن الرسالة إيه اللي مش شايف وعود ربنا هو مثل الطور الأعمى إنما اللي شايف وعود ربنا ده مفتح محدش يقدر عليه أبدا احترز من أن تنسى وعود الله احترز من أن تنسى أن ربنا بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وإن ذهبت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي مصدق ولا مش مصدق حافظ ولا مش حافظ لو حافظ ولا حاجة هتفرق معاك في الدنيا يحصل اللي يحصل انت مش قاعد للدنيا انت مستني المكان اللي في السماء مش فارق معاك حاجة لكن لو نسيت الكلام ده هتمسك في الدنيا زي غيرك وتتخانق مع الدنيا ومع الناس على الدنيا احترز من أن تنسى وعود الله حاجة أخيرة نقولها في حاجات كتيرة بتخلينا ننسى أقولهم كعناوين وفكروا فيهم براحتكم أول حاجة ربنا نبهنا بس مفيش وقت نقول لكم الشواهد حكاية الراحة كان يقول له يا شعب إسرائيل احترز لما ترتاح من انك تنسى لانك لما هترتاح وتغتني يبقى عندك خير وعندك ذهب وعندك فضة وعندك كتير هتنسى وده بيحصل معانا لما الدنيا تمشي بننسى ربنا تلاقي الحكاية ماشية لوحدها تنسى تنسى ازاي ده النفس اللي بتاخده عطية العيال عطية من ربنا اللقمة اللي بناكلها عطية من ربنا إنما عشان الدنيا ماشية تنسى فالمفروض تزداد شكر وتزداد تمسكا احترز من أن تنسى حين ترتاح واحدة تاني احترز من أن تنسى حين تنشغل حاجة تانية تعطل تخلي الواحد ينسى المشغولية حيلة مشهورة للشيطان يلهينا في الدنيا عشان ننسى تنسى خطيتك تنسى وعود ربنا تنسى وصايا ربنا تنسى احكام ربنا المهم تنسى بدل نسيت بقيت فريسه سهله في ايد الشيطان ترجع تفتكر هو اللي يبقى صغير في ايديك فيشغلنا اشي مشاكل على هموم على فلوس على عيال على حاجة كمان تخلينا ننسى الذات برضه يكلم شعب اسرائيل لهم ايه لا تقول اني بيدي وبقدرة يدي خلصت نفسي اوعى تقول كده تبقى المشاكل تعدي والواحد يتهيأ له ان هو ايه حكيم عارف يحلها حكيم ده ايه غشيم طبعا ده لولا ستر ربنا كنت غرقت او يقول لك اصل انا كلمت فلان فلما فلان اتدخل كتر خيره وخيره ده ايه الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر يقوم الواحد ينسى ينسى نعمة ربنا وعمل ربنا وحضور ربنا لأنه واثق في نفسه شايف نفسه إنما المتواضع مش شايف غير إيد ربنا بتشتغل حواليه شوف على قد ما احنا بننسى ربنا له كل المجد فيه فضيلة جميلة قوي إنه لا ينسى أبدا يتقال عليه الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة والخدمة اللي خدمتم بها القديسين ربنا يعتبر نفسه ظالم لو نسي شوفوا اتضاع ربنا كأس ماء بارد لا ينسى المسيح تبقى عملت تعب في حياتك بدون قصد ما ينساهولكش طب والخطايا لا الخطايا دي ليها حساب تاني إن كنت للآثام راصدا من يثبت من عندك المغفرة الخطايا قد ما تترصد قد ما تتمسح بجرة قلم بالتوبة فشوفوا الشخص الواعي يطمن قوي ان كل حاجة صغيرة حلوة مرصودة عند ربنا وكل حاجة صغيرة او كبيرة وحشة بتتشال اول باول بالتوبة طب ده احنا بنتعامل مع رب طيب قوي ربنا طيب قوي كل الخطايا تتشال بالتوبة مهما كانت هيفضل لك الرصيد بس من الحاجة الحلوة صلوات محبة الناس خدمة الناس أصوامك كل حاجة عملتها مرصودة عند ربنا تثنية خمسة يختم أختم وأقول إيه ربنا يسوع له المجد قال لنا لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك شوفوا إزاي نفتكر بقى عشان ما ننساش قصها على أولادك عشان ما تنساش تكلم بها حين تجلس في بيتك عشان ما تنساش تحكي مرة أعمال ربنا تحكي مرة وعود ربنا تحكي مرة وصايا ربنا تحكي مرة أحكام ربنا قصها على أولادك تجلس تتكلم بها في في بيتك وحين تمشي في الطريق ده اللي بيسموه الهزيل لو انت ماشي في السكة او في العربية دلوقتي يا تنشغل انشغل بحاجة من الخمسة دول اللي هم ايه يا ربنا بيعمل ايه يا وصيته ايه يا احكامه ايه يا وعوده ايه يا خطيتك ايه احترز من ان تنسى حين تمشي في الطريق حين تنام يا يعني وانت بتنعس كده بدل ما تفكر هتعمل ايه تاني يوم فكر في حاجة من الخمسة دول عشان تجيلك احلام سعيدة من الخمسة دول وحين تقوم اول ما تفتح عينيك تفكر يا احكام ربنا يا اعمال ربنا يا وصايا ربنا يا وعود ربنا يا خطاياك اربطها علامة على يدك لحسن طول النهار تنساها طول ما انت ماشي كده حاجة بتلق في ايدك عشان تفتكر الله اه ده انا ناسي ربنا قال وبعدين ولتكن عصائب بين عينيك تصوروا الناس بقوا يحطوا الايات هنا طب ما كده مش هيشوفوها انما يقولوا كانوا هيشوفوها في بعض يعني انا اشوف الايه اللي على راسك وانت تشوف الايه اللي على راسك كاننا لوح متحركه عشان تفضل الكلمه محصرانه واكتبها على قوائم ابواب بيتك في ناس عامله كده يا ريت التدريب ده تعملوه تحط الايات اللي تحس ان ليها قيمه في حياتك ان كان وعد ولا وصيه ولا حكم تعلقها على ابواب الاوض كده مره ابونا انطونيوس عندنا كنا عاملين الحركه دي في الكنيسه فحاطين ايات على ابواب الكنيسه وبعدين لقى ايه فوق الحمام عن التوبه فجيت سالني قال لي هو في علاقه بين الحمام والتوبه انما هم الشباب كانوا حاطينها يعني عشان المعترفين يبصوا على الايات لكن هي فعلا فكره كتابيه ازاي تبقى عينك شايفه كلمه ربنا طول الوقت وعلى اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك ربنا يدينا نعمه ان احنا نطلع بس بالايه الصغيره دي احترز من ان تنسى لالهنا كل مجد وكرامه الابدا